السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نزلنا مع بعض بنتدارس في سلسلة كيف نتعامل مع الله وسبحان الله دايما بقول كتير مننا بيهتم جدا ان يكون والده ووالدته راضيين عنه او بيهتم ان لو كان موظف ان المدير بتاعه يبقى راضي عنه او يهتم في كتير من الاوقات او الاخت تهتم في كتير من الاوقات ان والدها او والدتها او زوجها كل دول يكونوا راضيين عنها ولكن يا ترى مين فينا دايما اصبح الهدف الاساسي عنده هو رضا ربنا سبحانه وتعالى مين فينا اللي هيخش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يلتمس مرضاة الله سبحانه وتعالى هو دايما بيسعى لمرضاة الله سبحانه وتعالى هو لا يزال بيبحث عن مرضاة الله سبحانه وتعالى وبالفعل العبد مننا بعد ما يسعى غاية السعي يستشعر بالفعل إن ربنا سبحانه وتعالى راضي عنه وعندها ساعتها وهنسأل وهنقول يا ترى كيف ستتعامل مع الله إذا رضي عنك كيف ستتعامل مع الله إذا كان الله راضيا عنك وقبل ما نجاوب على السؤال هنحتاج ان احنا نسال سؤال تاني طب يا ترى هو انا منين اعرف اصلا ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عني ولا لا بصوا يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى في القران ذكر ان الناس نوعين ناس عندهم الهدف الاساسي في حياتهم ان هم يكونوا بيرضوا ربنا سبحانه وتعالى وناس تانيين الهدف الاساسي عندهم مرضات حاجات تانية خالص انه يسعى انه يرضي نفسه بحاجات تانية خالص بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى اذا قدرنا نحط نفسنا او نحط قدام عينينا الامرين دول او الصنفين دول من الناس ساعتها اقدر اقدر احدد هو انا يا ترى مع مين مع الناس اللي ربنا راضي عنهم ولا مع الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى مش راضي عنهم تعالوا نخش في صلب موضوعنا تعالوا نشوف اولا هو انت ربنا راضي عنك ولا لا وازاي تعرف ان ربنا راضي عنك ولا لا في صنف من الناس ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأنهم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ناس هدفه الأساسي في الدنيا هدفه الأساسي في الحياة انه يكون راضي انه لما يملك الحياة ويرمي الآخرة ورا ظهره لما يكون النهاردة يختار العمل أبو, أبو 5000 جنيه في معصية الله ويترك العمل أبو 500 جنيه في طاعة الله إن هي النهاردة تختار علاقة محرمة بينها وبين واحد في الجامعة أو معاها في السكشن أو معاها في الدروس على حب الله ورضا الله سبحانه وتعالى إن هو يختار النهاردة إن هو يقعد على موقع لا يرضي الله سبحانه وتعالى ويسيب موقع يرضي الله سبحانه وتعالى إن هو يختار دايما الدنيا وينسى الآخرة سبحان الله دول إلى ربنا قال في شأنهم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الناس ان هم يخرجوا إلى غزوة تبوك وجاء الأمر المباشر من ربنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس كلها تخرج في ناس قررت إن هي لا تخرج فيما يرضي الله للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولكنها رضيت إن هي تكون في المدينة دول اللي ربنا سبحانه وتعالى عنهم بقوله رضوا بأن يكونوا مع الخوالف رضوا ان هم يكونوا في في المدينة لا يجاهدوا ولا يقاتلوا في سبيل الله اختاروا ان هم يرضوا انفسهم لا يرضوا الله سبحانه وتعالى دي ناس ربنا راضي عنها دي ناس ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عنها في الدنيا والآخرة والنتيجة طبعا لا من هؤلاء أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله دول يا ترى أناس ربنا سبحانه وتعالى راضي عنهم دول يا ترى أناس ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم أبدا هو في البداية لما حب يختار اختار ما يرضي نفسه اختار الدنيا الدنيا اللي تشغله عن الآخرة اختار الأشياء اللي هي تشغله عن ربنا سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول بالليل هو أهم حاجة عنده الكلام فيما لا يرضي الله انت تظن ان الآية دي بعيدة عن الأولاد والبنات اللي بيعملوا شات مع بعض إذ يبيتون ما لا يرضى من القول بعيدة عن البنت اللي طول الليل عمالة تتكلم مع ولد غريب عنها علشان معاها في الجامعة تحت مسمى الحب إذ يبيتون ما لا يرضى من القول دول ناس ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم إذا كانت دي مجموعة من الناس أو ده صنف من الناس هو سبحان الله إذا اتحطت دلوقتي الآيات دي كلها أسأل ناس سؤال دول ناس ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم أنا أظن أنتوا كلكم بفضل الله مش من هذا الصنف ولكن في صنف تاني سبحان الله هو هدفه في الحياة انه يرضي ربنا سبحانه وتعالى هو ده الصنف اللي ربنا سبحانه وتعالى رضي عنه الصنف ده اللي هو دايما رافع شعار وعجلت إليك ربي لترضى يعمل أي حاجة من أجل أن يرضي, يرضي الله سبحانه وتعالى مش كده وبس ده عرف أن المكان ده في مرضى لله سبحانه وتعالى هيجري عليه وهيتسابق أنه يكون يصل إلى هذا المكان وعجلت إليك ربي لترضى جنبي مسجد بيصلي التراويح بنص جزء ومسجد تاني بيصلي بجزء هروح للي بيصلي بجزء وعجلت إليك ربي لترضى واحد النهاردة بيقرأ صفحة من القرآن واحد بيقرأ عشرة هروح على اللي بيقرأ عشرة وعجلت إليك ربي لترضى ده على طول الصنف اللي ربنا راضي عنه قال الله سبحانه وتعالى إن وهو يوضح لنا إن في ناس الهدف الأساسي لها في الحياة إن هي ترضي ربنا سبحانه وتعالى دعوتها الوحيدة في الحياة هذه الدعوة وأن أعمل صالحا ترضاه هدفها الأساسي في الحياة دعوتها الأساسية في الحياة وأن أعمل صالحا ترضاه يا رب أعني أعني أن أنا أعمل عمل صالح بيه ترضى عني يا رب أعني أن أنا أعمل أي عمل بيه أتقرب إليك يا رب وأن أعمل صالحا ترضاه في ناس تانية ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ممكن يدفع نفسه يبذل حياته يبذل أمواله يبذل أولاده يبذل أي شيء من أجل هدف واحد بس إن ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عنه وانتوا عارفين إن الآية دي نزلت في صهيب رضي الله عنه لما ترك كل المال لمشركي مكة لأجل هدف واحد بس ان ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عنه انت عندك دي انك ممكن انك ممكن تترك اي شيء من اجل ربنا انك لانك تبحث عن مرضاة الله سبحانه وتعالى بعد تقسيم الناس للصنفين دول اسالك يا ترى انت مع مين اذا كنت مع الصنف الاول راجع حالك لان كده ربنا غضبان عنك وهتعرف لما ربنا يكون غضبان عنك تعمل ايه ولكن انا عايزك في الصنف الثاني اللي يكون ربنا سبحانه وتعالى راضي عنه هدفك الاساسي انك ترضي ربنا سبحانه وتعالى اسال نفسي طب هو انا لما اسعى لمرضاه الله انا ذات نفسي هنال ايه ياه والله لو رضي عنك لعشت حياة ما بعدها حياة لو راضي عنك انت هتبقى مرحوم لو راضي عنك انت هتبقى مرحوم ويكفيك ان ربنا يرحمك رحمة, وس... رحمة بس واحدة من رحمات ربنا تسعد بها سعادة الدنيا والآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا الحديث ده ويا رب نكون كلنا من أصحاب هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يلتمس مرضاة الله ولا يزال على ذلك هو هدفه الحياة أنه يرضي ربنا وطول حياته كده بيجتهد انه يرضي ربنا سبحانه وتعالى ان العبد لا يلتمس مرضاة الله يلتمس مرضاة الله في اقواله يلتمس مرضاة الله في افعاله يلتمس مرضاة الله في خلواته ان العبد لا يلتمس مرضاة الله ولا يزال على ذلك فيقول الله عز وجل يا جبريل ان عبدي فلان فلان ده فلان ده ان عبدي فلان يلتمس مرضاتي يلتمس رضاي قال الله ألا إن رحمتي على عبدي هذا فيأخذ جبريل هذه الكلمة من الله ويذهب إلى حملة العرش ويقول ألا إن رحمة الله على فلان ثم يقول حملة العرش لمن حولهم ألا إن رحمة الله على فلان ثم يقول ثم توضع له في السماء رحمة الله على فلان ثم توضع له هذه الرحمة في الأرض بالله عليك لو أنت عايش في رحمة ربنا هيصيبك الهم أبدا هيصيبك الغم أبدا لا والله يا جماعة رضا ربنا سبحانه وتعالى أعظم حاجة في الوجود أعظم حاجة في الآخرة يا جماعة رضا ربنا أعظم من الجنة والله أعظم من الجنة وما فيها عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار قال الله لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم رضيتم بالجنة رضيتم بالقصور بالحور العين بالنساء بالأولاد بالذروع بالثمار بالفواكه باللحوم رضيتم بالجنة رضيتم يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا أدخلتنا الجنة ونجيتنا النار فيقول الله سبحانه اليوم أحل عليكم رضواني ده أعظم حاجة أعظم حاجة في الجنة أن ربنا يكون راضي عنك عشان كده ربنا يقول في القرآن ورضوان من الله أكبر أكبر من الجنة وما فيها عشان كده بقول أنت لو خدت الرضا ده صدقني رضا في كل حاجة رضا في حياتك ياه قال الله فلا نحيينه حياة طيبة هيحييك حياة طيبة عارف إيه الحياة الطيبة حياة الرضا إنك تكون راضي ياه ياه كيف تتعامل مع الله إذا رضي عنك ياه عارف يعني ايه رضي عنك ان يكتب لك حسن خاتمة قال النبي صلى الله عليه وسلم وان العبد الصالح العبد الصالح اذا كان عند موته اتته ملائكة فقالت ايتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان يا هنيئا لك لما تاخد البشرة دي وانت على فراش الموت هنيئا لك هنيئا لك العيشة الطيبة العيشة الراضية في عيشة راضية هنيئا لك ان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يرضيك يرضيك قال الله لسعيها راضية هنيئا لك وانت روحك بتخرج منك ان ربنا سبحانه وتعالى ينادي ويقول يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية راضية عن ربك وهو قد رضي عنك ما شاء الله وهنا أسأل نفس السؤال طب أنا خلاص أنا الحمد لله بدأت أمشي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وبدأت أستشعر أن ربنا سبحانه وتعالى راضي عني أعمل إيه أنت وصلت لمرتبة عالية قوي لمكانة عالية قوي انك لازم تحافظ عليها طب ازاي احافظ على رضا ربنا شوف الاعمال اللي بترضيه طب ايه الاعمال اللي بترضيه خد الخمس اعمال دول وهي اللي بترضي ربنا داوم عليها واستمر عليها واذا كنت عليها دايما ومستمر عليها صدقني انت كده على رضا ربنا اول حاجة حالك مع والدك ووالدتك ايه لو حالك مع والدك ووالدتك كويس وهم راضيين عنك صدقني ابشر برضا الله سبحانه وتعالى داوم على الرضا اذا كنت بتكلمهم كلام طيب النهاردة بوس ايديهم اذا كنت بتبوس ايديهم النهاردة قبل اقدامهم قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد اهتم قوي برضاهم لان فعلا هم لو راضيين عنك يبقى ربنا راضي عنك وبكده انت عايش حياة الرضا مع الله سبحانه وتعالى هترضى عن الله والله سبحانه وتعالى يكون راضي عنك اتنين انت حالك ايه مع القرآن حالك ايه مع القرآن لو حالك مع القرآن كويس احنا في شهر القرآن يا جماعة احنا في شهر القرآن اهتموا قوي بالقرآن كل ما تهتم اكتر بالقرآن الله سبحانه وتعالى يكون راضي عنك اهتم بالجزئية دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن أي رب حله الراجل ده كان عايش في رضاك في الدنيا في القرآن أي رب حله فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن أي ربي زده فيلبس تاج الكرامة نوره أشد من نور الشمس ثم يقول القرآن أي ربي ارضى عنه فيرضى الله عنك فيرضى الله عنك حالك إيه مع القرآن صدقني كل آية بتقرأها كل آية بتحفظها كل آية بتتدبر في معناها بتقربك من رضا ربنا أكتر وأكتر وأكتر ثالث حاجة ثالث حاجة مهم جدا انك تلتمس رضا ربنا حتى وان كان كل الناس زعلانين منك التمس رضا ربنا حتى وان كان كل الناس غضبانين عنك وانت في شغلك التمس رضا ربنا حتى وان المدير غضب عليك وانت في الجامعة التمس رضا ربنا حتى وان كل زمايلك غضبوا عليك وانت كمان في الجامعة البس النقاب حتى وان كانت كل العيلة هتتضايق منك كل الشارع هيتضايق منك البس النقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يلتمس رضا الله في سخط الناس إلا رضي الله عنه وأرضى عنه الناس صدقني طول ما أنت بتسعى لمرضات ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيرضى عنك وأنت في الشغل بتاعك المدير قال لك اعمل حاجة غلط وأنت قلت لا ده غلط وهذا لا يرضي الله وأنا هعمل اللي هيرضي الله صدقني ربنا هياخد قلب المدير ده وسبحان الله هيرضى عنك هذا المدير كل الناس هيرضى عنك وإن العبد يلتمس رضا الله في سخط الناس إلا رضي الله عنه وأرضى عنه الناس أربعة خلواتك خلواتك صدقني رضا الله سبحانه وتعالى إنما يناله أقوام كانوا في الخلوات في قمة الرضا عن الله وفي قمة طاعة الله سبحانه وتعالى في ليلهم قيام في نهارهم صيام فيما بينه وبين ربهم طاعة لأرض الأنام طاعة لرب الأنام سبحانه وتعالى الناس دي اللي ربنا هيرضى عنها وهيرضيها قال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ليه يا رب انت رضيت عنهم وازاي يا رب ارضتهم عنك قال أو إيه السبب اللي خلاهم يا رب يعني ينالوا هذه الكرامة إنك ترضى عنهم قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه ليه يا رب ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه اللي بيخاف من ربنا اللي بيسعى دايما إنه يرضي ربنا سبحانه وتعالى هو ده العبد الموفق احبابي اجتهدوا قوي انكم تحصلوا رضا ربنا سبحانه وتعالى بايه بالنوافل اهتموا جدا بالنوافل رمضان شهر النوافل وكل ما هنهتم بالنوافل ربنا هيحبنا اكتر وكل ما يحبنا اكتر هيوفقنا لاعظم نعمه واعظم منا واعظم فضل انه يرضى عنا ولو رضى عنا هيكتب لنا حسن خاتمه كل ده بالنوافل نختم احبابي بهذا الحديث اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ها الناس اللي عايزه ربنا يرضى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله إن الله إذا أحب عبدا عسله قال وما عسله يا رسول الله يعني عسله في رواية وما عسله يا رسول الله قال يفتح له عملا صالحا ثم يقبضه عليه حتى يرضى عنه طيب يبقى علشان يفتح لك عمل صالح يقبضك عليه عشان يرضى عنك لازم يحبك طب وإمتى يحبك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أحبابي اجتهدوا قوي إن ربنا يكون راضي عنكم ولو رضى عنكم اجتهدوا قوي انكم تداوموا على هذا الرضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يلتمس مرضات الله ولا يزال على ذلك مش معنى ان ربنا عني رضى عني ان انا خلاص ابعد عن طريقه لا ده انت تداوم لان اعلى نعيم اهل الجنه ان ربنا يرضى عنكم ربنا يرضى عني وعنكم اجمعين في الدنيا وفي الاخره وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفء المطر
تزيد الرعود ولم البروق ودفء المطر